وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد رسالتي اليوم إلى المكرم المعلم إلى المدرس المدرس أخي المدرس أنت تقوم بعمل مش عارف أنت عارف يعني بعده وعارف فضله قد إيه ولا لأ أنت بتستقبل النشء أنا عيالي في حضني بربيهم في البيت وبعلمهم غيري يمكن ما بيعلمش اولاده يعني ما بربهمش على الاسلام وعلى ال ال ال الالتزام الاولاد دي بتجيلك انت بتتلقاها الولد بيفتح عينه عليك مش عايز اقول لك الولد بيقعد معاك الولد او البنت البنت يعني مع الم- مع المعلمه و- وانا بتكلم عن المدرس والمدرسه يعني ال ال ال الولد بيفتح عينه عليك مش عايز اقول لك يمكن بيقعد معاك انت كمدرس اكتر ما بيقعد مع ابوه او اكتر ما بيقعد مع امه فهل انت مستشعر هل انت مستشعر قيمة العمل اللي انت بتعمله طبعا ما تبصش للاجر اللي انت بتاخده لان كتير جدا من الدول ما بتكرمش المعلمين ما بتكرمش المدرسين فبيدوا له اجر اي حاجة يعني ها غيرك يمكن اللي بيرقص او بي او بي بيهجص بياخد اكتر منك ب ب ب بالاف الجنيهات لكن دي رسالة انا عايز اخي المدرس ي- يقوم بهذه الرسالة لله عز وجل وبعدين والله ربنا هيكرمك وهيعوضك خير لا تتخيله يعني ما تحطش شغلك قصاد مرتبك لا لا لا لو كده يبقى ما تنزلش من بيتك احسن ما انت عارف المرتب كله عباره عن بدلات يقول لك بدل ما حد ياخدهم ناخدهم احنا بعدين تبص تلاقي نفسك ايه ما انتش واخد حاجه في الاخر تقوم تقول خلاص يلا وانا هروح اعمل ايه اروح المدرسه بس اقعد كده اشرب شاي وخلاص وانا يبقى عملت كده اللي عليا لا لا لا انا ارجو من اخي المدرس او اختي المدرسه انها تعتبر دي رساله دي رساله انت بتاديها انت بتغرسي او بتغرس في النش اللي طالع ده القيم والمبادئ ما احنا اهو لغايه دلوقتي ناسيين مدرسينا ابدا ابدا ولا ننسى مدرسينا اللي كانوا في الابتدائي ولا ننسى مدرسينا اللي كانوا في اعدادي ولا في الثانوي صحيح تعبناهم وصحيح يعني عملنا حاجات نسال الله ان يسامحنا وهم يسامحونا في حقهم بس ما كناش ملتزمين لكن لما بداوا يعلمونا ويغرزوا فينا الخير ويغرزوا فينا المبادئ والقيم اديك شايف الحمد لله بقينا ازاي نسال الله الثبات فانا عايز اقول لاخويا المدرس استشعر استشعر الموقف اللي انت فيه ان ربنا سبحانه وتعالى قدر انك تكون مدرس قال الله عز وجل في سوره الزخرف اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا او ربنا قدر انك تكون مدرس ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليه ليتخذ بعضهم بعضا سخرية انا اشتغل عندك وانت تشتغل عندي انا محتاج لك عشان تعلم اولادي عشان انا بنزل الصبح اروح الشغل هعلم عيالي ازاي فما بدهم لك تعلمهم وانا وانت محتاجين للدكتور اللي يعالجنا واحنا الثلاثه محتاجين للصيدلي اللي يوصف الدواء واحنا الاربعه عايزين السمكري واحنا الخمسه عايزين الميكانيكي وهكذا فاحنا ما بنستغناش عن بعض لكن استشعر العمل اللي انت بتعمله انت متخيل لو لو غرست قيمه سيئه في واحد وطلع طول عمره بيعملها والعياذ بالله والعكس لو غرست قيمه طيبه في طالب يطلع طول عمره بيعملها من دعا الى خير كما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان له مثل اجر فاعله والتاني بقى ومن سن في الاسلام برضه سنه حسنه كان له اجرها واجر ما عمل بها الى يوم القيامه ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا وبرضه مع الخير قال لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ولذلك انا بقول لك اخي المدرس آه، يعني بص قدام بص قدام بص يوم ما تنزل تربتك ايه اللي نفعك في تربتك ها لكن بص فوق الارض النشء اللي انت علمته فوق الارض كل خير بيعمله النشء ده هياخد ثوابه ومين اللي علمه لهم ومين اللي قال لهم عليه انت يبقى صدق الله القائل في سورة ياسين ان نحن نكتب ما قدموا اللي انت عملته واثارهم واثارهم زي والعياذ بالله اللي عمل حرام وعمل افلام تدعو الى الرذيله وقله الادب والكلام ده كله وعامل فيلم كله خلاصه الفيلم ان واحد يحب واحده خلاصه الفيلم ان واحد عايز ينتقم خلاصه الفيلم ان واحد ضايع يوم ما ينزل تربته برضه كل شاب بيتفرج على الافلام دي وبيعمل زيها السيئات شغاله والعياذ بالله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله ها، الا من ثلاث بص اخي المدرس الا من ثلاث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث خلاص مات خلاص يبقى انتهى الا ثلاث حاجات بقى ها؟ اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية يكون عمل حاجة فيها صدقة جارية زي كتب احنا زمان كنا نقول الصدقة الجارية ايه واحد عامل حنفية واحد حاطط مش عارف زير وقلة الناس تشرب منها صدقة جارية زي الشرايط النهاردة زي شرايط الفيديو شرايط الكاسيت زي ال- زي المعلم اللي بيعلم وعمل كتب ود- والف طلبة صدقة جارية او علم ينتفع به اهو او ولد صالح يدعو له علم ينتفع به يبقى اخي المدرس انت في تربتك والعداد وعداد الحسنات بتاعك شغال مع كل النشء اللي انت آه، آه، انشأته ونشأته على آه، الاسلام انا طبعا آه، بركز مع اخويا المدرس عشان يعني نبقى بنتكلم في كل الجوانب فهقول لاخويا المدرس تعمل ايه ايه المطلوب منك كمسلم مدرس إن انت الاصل فيك الاسلام يبقى مسلم مدرس ها زي انا مسلم محاسب ده مسلم دكتور مسلم صيدلي لكن الاصل فينا الاسلام صبغه الله صبغه الله كلنا مصطبغين بصبغه الاسلام وبعد كده بنشوف بقى احنا بايه بن إيه يعني في الحياه هنا بنشتغل ايه و... لكن دي ارزاق يعني دي ارزاق ربنا بينزلها علينا ورزقنا موجود وموعودين بيه بصرف النظر عن شغلنا ولا هو يعني مثلا يوم الواحد يجي له مرض او عاهه ويقعد مش هياكل بقى خلاص هيضيع لا يقول الله عز وجل سورة الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنما ده زي ما بيقولوا إيه يعني إحنا بنسعى بس بنسعى لأكل العيش لو أنكم توكلتم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخدوا تطلع الصبح بدري خماصا يعني بطنها فاضي وتروح يعني ترجع بالليل بطانة بطنها مليان هو الطير ده بيشتغل إيه له دوام وحضور وانصراف ابدا لكن بيروح ويجي اهو انت كده برضه انت بشغلك شغلك شغل شغلك ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره ليك اهو ده يعتبر اخذ بالاسباب لكن الرزق ده رزقك بيتنزل بيتنزل والرزق مش فلوس بس اخي المدرس لا ربنا لما يرزقك بزوجه صالحه بكام دي طب العيال يطلعوا موحدين لله قبلوا ايدك ويعاملوك معامله طيبه بكام دي جارك صحتك وهكذا فانا عايز المسلم المدرس اللي يعمل الاتي مع نفسه ثم مع التلامذه او الطلبه ثم مع اخوانه المدرسين ثم في المدرسه آه، مع نفسه خلي بالك من نفسك ليه لانك قدوه برضاك غصب عنك يعني يمكن واحد يقول لك انا ما استحقش ان انا اكون قدوه مين قال ان انا قدوه انا ما قلتش حد يعملني قدوه ما هو انت غصب عنك لانك بتقف تواجه الطلبه والطالب من دول بيبص لك على انك المدرس بتاعه فبيبتدي يتفحصك كويس من فوق لتحت كده مم، لابس ايه اه اه لا الاستاذ ده بسم الله ما شاء الله عليه شيك يا سلام لبس منسق جدا جدا مش لب- مش شرط يكون لبس غني او لبس يعني آه مثلا اسعاره عالية ولا كذا لا لا لا لا التنسيق يعني انا عايز مظهرك مظهرك كمدرس لانك قدوة زي ما قلت لك قدوة في مظهرك قدوة في كلامك قدوة في افعالك فخلي بالك من نفسك احنا ما زلنا حتى الان نذكر مثلا بعض اساتذه كانوا مبعككين شوية في اللبس كنا نقعد نضحك عليهم ونقلس عليهم لكن في نفس الوقت نذكر فلان المدرس الله الله كنا كل يوم الصبح نستناها النهارده بقى ايه اه شوف البنطلون ماكو ازاي الله على القميص يا سلام سبحان الله سبحان الله فتعلمنا الشياكه من اساتذتنا من اساتذتنا فانت قدوه خلي بالك ايها المدرس شكلك شكلك لازم يبقى اسلامي لك شعر تسرحه ليك دقن تسرحها توضبها كده وتخلي منظرك حلو انا عايز اللي يبص لوشك كده يقول ما شاء الله آه، يعني عايز اعمل زيه انا نفسي اعمل زي المدرس ده حتى والله نفسي ربنا يكرمني يا رب دقني زيه كده دقنه ما شاء الله شوف عاملها ازاي مسرحه كده متوضبه وحلوه من كان له شعر ما قالش شعر دقن ولا شعر راس فليكرمه آه، دايما وشك حلو كده دايما غسل وشك سنانك بالمسواك او بالفرشه لكن لازم سنانك مجرد ما تبان كده مش تبان بقى سنانك دي من جوه عباره عن الوان من جوه لا آه، طبعا ما تزيل شعر الابيض وتزيل شعر العين عشان ريحتك تبقى كويسه ملابسك تبقى م- منسقه فيها تنسيق يبقى شكلك شكلك ضوافرك تكون متشاله مش تربي ضوافرك او مدرس مربي ضوافره يبقى ايه بتقول للطلبه ايه يعني ده كلام كلامك يبقى كلام اسلامي لما تخش على الطلبه في الفصل او الحصه بتاعتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متعلمه من القاء السلام آه لما آه مثلا طالب يعمل حاجة ويجاب كويس جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا والعيال يتعلموا منك غصب عنهم كده هتلاقيهم واخدين الايه انا لا انسى استاذ كان بيدرس لنا ايام ما كنا في كلية الضباط الاحتياط وشوف كنت اتخرجت وفي الضباط الاحتياط لا انسى كان اول ما يدن الاذان كان في ميكروفونات كده الاذان بيدن فيها اذان المغرب مثلا قاعدين نتعلم بالليل وهو عمال يشرح كان بيدينا طبوغرافيا الله يبارك له ربي ويجزي عنا خير الجزاء اول ما يسمع الاذان يروح سايب ال- ال- التباشير اللي كان بيعمل بيها على السبوره ويروح واقف انتباه للاذان اتعلمنا منه احترام الاذان واحنا كبار كبار هنتخرج ظباط اهو ومع ذلك اتعلمنا منه إن كان يقف انتباه للاذان ليه عبال ما الاذان يخلص وبعدين يبتدي يكمل فبقول لك تصرفاتك وكلامك محسوبه عليك والعيال هياخدوها منك هيلقطوها منك يعني مثلا مثلا لو تصور انت استاذ وهو بيشرح عمال يعمل كده العيل هيطلع من كده مكان مش معقول ممكن يشد بايده بقى كمان واخد بالك او مثلا مدرس هو عمال يتكلم عمال يدخل لك ايده في مناخيره وعمال هتلاقي الطالب بيقلدك الطالب بيقلدك لانه شايفك وعاطي لك عينه كده وده بيعمل زيك فخلي بالك الله يكرمك خلي بالك بتتاوب حط ايدك على بقك بقك بتعطس والحمد لله اللي لو حد ما كلمكش من الطلبه قول لهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كذا كذا كذا بتقول يرحمك الله اه يهديكم الله ويصلح بالكم ها تسمع الاذان زي ما قلت وقف الدرس استنى على ما الاذان يخلص وبعدين قلت اذكار الاذان يلا اللهم رب هذه الدعوه التامه اللهم صل على محمد وبعدين اللهم رب هذه الدعوه كذا كذا يتعلموا منك في شكلك في كلامك في فعلك يبقى تبقى قدوة للطلبة دون ان تدري او تدري يا رب يجعلها في ميزانك وتاخد ثوابها ان شاء الله عايز اخويا المدرس مع الطلبة آه، يأسلم المنهج احفظ الكلمة دي المدرس المسلم بيأسلم المنهج بتاعه يعني ايه اسلم المنهج لان للاسف بعض ال- ال- ال- ال- المواد الدراسية اللي احنا بندرسها بتبقى مترجمة او جاية من مستشرقين فبيبقى ساعات فيها كفر ها او بلاش نقول فيها كفر ساعات آه، منهج عادي لكن انا عايز اسلمه عايز اصبغه بصبغة الاسلام مش انا مسلم انا مسلم كل حاجة ابص لها ابص لها بنظرة الاسلام فاصبغ المهنة بتاعتي او المادة بتاعتي بالاسلام هضرب امثلة بسيطة عشان الوقت بس لو انت مدرس آه، طبيعة مثلا او فيزياء او كلام من ده يعني طيب هت- هتعلم الاولاد ازاي هتقول لهم برضو المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم لا يا اخي اتق الله المادة تفنى ما عندكم ينفد وما عند الله باق سورة النحل والله عز وجل في سورة ال- الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سورة القصص كل شيء هالك الا وجهه يبقى ازاي تقول المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم لا تخلق من عدم الله عز وجل خلقنا من العدم اولا يذكر الانسان سورة مريم ان خلقناه من قبل وكان ايه ولم يكن شيئا آه، سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا يعني عدما فاحياكم ادينا عايشين ثم يميتكم الموت اللي مستنيين ثم اليه ترجعون ها يبقى تفنى وتخلق من عدم لا انت ممكن تقول المادة بتقول ايه او المقرر اللي هم مقررينه عليك تقوله للطلبة وبعدين انت بقى ليك التعليق بتاعك انت ليك سمتك اللي بتطفيه يعني انت لو بتدرس مثلا مواد تجارية اشرح للطلبة ال- الفايدة المركبة والعياذ بالله الفايدة المركبة والعياذ بالله اللي هو الربا ربا عن ربا لو سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فايدة مركبة اللي بيسموها فايدة مركبة يعني أنا هعطيك 1000 جنيه اه ال 1000 جنيه دول هاخدهم مثلا آه، ب 1100 يبقى في 100 زيادة حط ال 100 على ال 1000 يبقى بقوا 1100 اديني بقى الفايدة بتاعتهم على ال 1100 ح- خدت 200 يبقى 1300 اديني الفايدة على ال 1300 ربا بيجيب ربا والعياذ بالله بعد ما تخلص الربا ده قول لهم اهو ده اسمه ربا بقى اللي, اللي انتوا درستوه ده هو اللي انا بقوله لكم ده اهو ده اسمه ربا وحرام يقول صلى الله عليه وسلم درهم ربا يعدل عند الله 36 زنيه ومن السبع الموبقات والذنب الوحيد اللي ربنا توعد صاحبه بالحرب هو الربا لما قال في سورة البقرة فأذنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله طلع الولد فاهم الربا يعني ايه وبيحسب الربا كمان احسبه لك اهو ما انا أهو فايدة مركبة اه بس ده الحرام زي اللي كانوا بيدرسون يقول لك النظام الر- الرأسمالي الذي يقوم على جهاز الثمن يعتبر احنا على مكروس تجارة يعني والنظام الاشتراكي اللي قايم على الإدارة المركزية آه بس في حاجة اسمها النظام الإسلامي الاقتصاد الاسلامي اطلع انا اكلمك في الاسلام واكلمك في الاشتراكيه والماركسيه والراسماليه واللينيه والم- والملوخيه والكلام اللي مش جايب ثمنه ده لكن ابقى عارف الاسلام اساسا فانا عايز الاخ المدرس يقسم المنهج مثلا انت بتشرح حساب ها ما تشرحه يا اخي بالسيره بسيره سيدنا النبي عليه السلام هتقول لي ازاي اكتب على السبوره ارقام ارقام انت بتعمل عمليات مركبه اه اكتب خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد يوم السبت 15 شوال سنه 3 هجريه ها كان معاه كام كان معاه 1000 اكتب 1000 رجع عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش اقسم ال 300 اقسم ال 1000 على 3 الاول وبعدين اقسم من ال 1000 ل 300 يبقى فضل مع النبي كام 700 اكتبها 700 فاذا كان المشركون اللي طلعوا في غزوه احد 2900 من قريش و100 من قريش و100 من كنانه يبقى عدد المشركين كلهم 3000 اوجد النسبه والتناسب بين عدد المسلمين وعدد المشركين م? انت خرجت عن الصف خرجت عن الدرس ها انت تقول الكلام ده ساعات الواحد يقول لك معلش اصل انت مش واخد بالك ممكن مفتش آه، غير مسلم يخش يفتش عليا يقول لي انت بت- بتشرح ايه يا استاذ اقول له اقول له اقول له, أقول له بشرح حساب اهو بص على السبوره وانا بشرح المثل بجيبه من عندي لكن انا بشرح حساب قول له بص على السبوره اهو ايه ده؟ اساله اساله ايه ايه دول ال 700 اللي بعد ال 1000 دول هيقول لك ايه دول قول له دول اللي طلعهم سيرك صلى الله عليه وسلم اه سيد الاولين والاخرين عليه الصلاه والسلام اللي طلعهم سيرك صلى الله عليه وسلم في غزوه احد علشان دول كانوا قصاد المشركين دول على فكره انتصر المسلمون من فضل الله تبارك وتعالى بس هي ما كانتش انتكا ما كانش هزيمه ده كانت انتكاسه يعني كانت انتكاسه بس مش هزيمه وده موضوع تاني مش وقته دلوقتي اذا عايز اقول لك اسلم المنهج اللي انت بتتكلم بيه اسلمه اديله صبغه الاسلام ما هو ما هو ما انا بقول لك وظائفنا كلها بنعمل كده يعني حتى المهندس مثلا لما يكون مهندس هتقول لي مهندس مسلم طب ازاي ايوه يعمل لنا دورة الميه بحيث ما ما اكشفش جاري انا ويعمل ال- الصالون على السلم ويفتح له باب على باب الشقه وباب على السلم ونعمل دورة ميه في الاوضه دي علشان الضيف اللي يخش ما يجرحش الشقه ويبقى دورة الميه عنده ونجيب له الاكل وممكن ينام كمان وبعدين يطلع على طول ما جرحش الشقه ما دي اسلمت الحياه فانا بقول لاخويا المدرس اسلم المنهج بتاعك وبعدين مع زمايلك تكون نعمة المدرس اولا غيبة ونميمة لا مش مدرس يطلع من هنا اه شوفوا المدرس ده كذا ونظام كذا وب- وبعدين تعرف ده كذا ولا فاهم حاجة في كذا ولا- اوبا انت كده محطة ارسال حسنات له فحرام عليك ولا تجسسوا سورة الحجرات ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه ها حتى لو كان الكلام ده فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته هذه الغيبة وإن لم يكن في- فيه ما تقول فقد بهته بهته يعني ظلمته فحرام عليك وبعدين خليك متعاون مع زمايلك آه، انا تعبان شويه ما لا خش انت الحصه دي آه، انا فلان هجيب بكره عشان عندي بس مشوار هروح المستشفى مع ابني كذا كذا حاضر اسد مكانه بالعكس انا عايز انا عايز اخويا المدرس ده ينتهز الفرص والله العظيم دي فرص انتهز فرص حصص فاضيه حصص فاضيه ويلا خش يلا على الاقل تبقى حصه مفتوحه دي بقى بس ادي بقى القيم بقى ادي القيم للشباب الغلبان اللي قاعد ادي القيم للطلبة اللي عمالين يستقوا القيم من بره غلط فرصة عمرك تصحح اغرس ازرع ازرع في العيال دي تعالى حبيبي انت هو مين هو البطل ها ايه البطولة دي يعني ايه مين يطلق عليه لفظ البطل الرجولة مين الراجل مين الراجل اه، اه، خلي بالك هينضحك عليك اوعى حد يكون بيقول لك كذا اوعى حد يكون قال لك كذا يمكن في طلبه بيعملوا حاجات غلط كتين ومتداريين ومحدش واخد باله منهم وهم يمكن ايه مش مستشعرين يعني والعياذ بالله المصيبه بتاعتها زي سجاير زي لواط زي صور عريانه زي كذا كذا كذا دورك انت هنا ايه مش تقول لي انا ما ده خلصت حصتي او خلصت حصصي وبالعافيه هيدوني حصص زياده ده انت تنقي تقول يا, يا رب اكرمني بحصه زياده حصه تكون فاضيه اخش دي رسالة اخي الحبيب دي رسالة لازم تخش على الطلبة دي والناس دول وتكلمهم تخيل انك انت نور بتنور لهم بطارية لو انت مش موجود هيفضلوا قاعدين في ضلمة كده هيفضلوا قاعدين في ضلمة ده حتى ده يقعد لك والله يقعد لك ويقعد لع- لعيالك سورة الكهف وكان ابوهما ايه صالحا و- وفي سورة الكهف سيدنا الخضر لما موت الولد ليه رقم اتنين في, ال- في الاحداث بتاعته السفينة والولد والضيوف وال- وال- والحائط لما سيدنا موسى بيقول له أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال له أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة يعني كان أبوهم أب- أبوهم ناس طيبين والواد هيطلع كافر فشوف يعني تعالى ال- الخير اللي انت بتعمله ده زي ما بقول لك والله هيقعد لك لأن ده كان ايه ده هو كان ابوهما صالحا ده كان الجد رقم سبعة كان اسمه كاشح في سورة ال- في تفسير القرطبي طيب يبقى ده يقعد لك انت دور بقى وشوف الاولاد دي وحوط عليها آه، مع نفسك انت انت مع ن- مع نفسك في العلم يعني العلم العلم تعرف وفوق كل ذي علم عليم آه، يعني ما تقعدش بقى على اللي انت اتخرجت عليه وتقعد كده لا هتلاقي نفسك بقى بتبتدي من ورا وهتلاقي العيال بيسالوك اسئله الطلبه دول هيحرجوك وهتلاقي نفسك والعياذ بالله زي ما تكون مش فاهم في استاذ مش فاهم ليه لانك قاعد على القديم لا طور نفسك باستمرار ايه الحاجات الحديثه اللي نزلت ايه العلم ايه النظريات الجديده ايه الافكار الجديده ها دايما تطور نفسك ودايما تقرا تبقى up to date up to date كده على طول بحيث تبقى يعني الحمد لله واخد بال technology واخد بالتقدم وتشوف الحاجات العلميه والحمد لله دلوقتي موجوده وسهله عن طريق الكمبيوتر والديسكات والكلام ده لكن لازم تنمي لازم تقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب سورة الزمر وانت عارف من, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة آه هكذا آه الم- اخي المدرس اسأل الله تبارك وتعالى انه ينفع بيك وانه يجعلك منارة منارة ترشد بيها الطلبة وترشد بيها الاجيال دي كلها ويبارك لك في رزقك وفي صحتك وفي اولادك ويعوضك خير لانك مهما خدت من مرتب مهما خدت من فلوس مش هيكافئك الا الله تبارك وتعالى فاخلص عملك لله اخلص نيتك لله ما انت مهمتك لا تقل لا تقل ان لم تزد عن الواقف عن المم- المنبر بيدعو الناس يوم الجمعة اسمها خطبة الجمعة انت بخطب مستمرة في كل فصل مع سن يحتاج الى التربية ويحتاج الى التوجيه نفع الله عز وجل بك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته